الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات هذه حلقة خاصة جدا ولذلك سأتأنى فيها ولن أعجل الكلام ولن أرفع الصوت كثيرا حتى يتسنى لنا أن نفهم وأن نستوعب الموضوع إن شاء الله ثانيا أرجو من طلاب العلم بالذات الذين يتابعون معنا هذه الحلقات أن يكون معهم القلم والأوراق حتى يسجلوا بعض الملاحظات إما ناصحين وإما محبين وإما متعلمين وجزاكم الله خيرا على ذلك المهم هذه الحلقة الخطيرة جدا وأؤكد الخطيرة جدا أريد من خلالها أن أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن واقع الأمة المرير في وقتنا هذا مرة ثانية تحدث النبي صلى الله عليه وسلم والمعلوم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تحدث عن الواقع المرير الذي يحدث في الأمة هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن ملحمة العراق وما من أحد في أقصى الأرض ولا في أدناها إلا ويعلم أن العراق قد دمر يعني دمرت خيراته دمر أمره دمرت بلاده وخاصة حينما أتى الروافض على ظهور الدبابات الأمريكية وتمكنوا من حكم العباد والبلاد قاموا كعادتهم على مدار التاريخ بذبح السنة بالليل والنهار وبالاغتيالات آناء الليل وأطراف النهار فضلا عن الإجرام الدموي بل إنهم يفجرون أضرحتهم حتى يحرضوا بقية الشيعة على الموحدين السنة وحتى يقال أن السنة هم الذين يفجرون مراقد هؤلاء إضافة إلى ذلك أنهم يقومون بعمليات تفخيخ وعمليات تفجير سيارات حتى يقال أن ذلك تابع للمتطرفين السنة والمعلوم أنه من فعل هؤلاء بل إن الحرس الثوري الإيراني دخل من أوسع الأبواب وقام بتصفية قادة المعارضة من أهل السنة والجماعة إضافة إلى المحاكمات التي تقوم على الكذب والإجرام والمجتمع الدولي بأسره يصرخ منها لأنها ممنهجة طبقا لأوامر المالكي الرافضي الطائفي المهم أن العراق دمرت وصار أبناؤها يذبحون كالنعاج بالليل والنهار وحق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وعدتم من حيث بدأتم قالها ثلاثة والدور القادم على بلاد الشام الدور القادم على بلاد الشام والسبب في ذلك أيضا الروافض السبب في ذلك بشار ومن معه من النصيريين إضافة إلى الملاعين المجوس الذين جاءوا من إيران من قوات الحرس الثوري التي تقاتل في سوريا وتذبح الأطفال والرضعة والنساء والرجال فضلا عن التسعة آلاف ثم السبعة من الحرس يعني المدرب على أيدي حزب الله من جنوب لبنان لما دخل في منطقة القصير وفي حمص إلى آخره وأسأل الله أن يبيد شأفتهم وألا يخرجهم إلا على التوابيت إضافة إلى ذلك بدخول الميليشيات العراقية لذبح السنة من أبناء سوريا المهم والدور قادم على سوريا ستحاصر كما حوصرت العراق ثم بعد ذلك يجري فيها ما جرى في العراق من طائفية ثم بعد ذلك هل الدور على مصر هذا ما نراه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخبر به إنني لا أريد أن أزعج الناس ولا أن أرعب الناس لكن الواضح من خلال ما يجري على الخريطة العربية يبين أننا نعيش مخططا خسيسا القصد منه هو الدمار للمنطقة العربية بأسرها مرة ثانية حينما يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعاجم سيحاصرون العراق وسيسرقون خيراتها وسيدمرون أهلها ثم بعد ذلك يجيش أهل العراق ورأينا العراق كما جاء في الأثر تجيش إلى ثلاث سنة وشيعة وأكراد والأمر فيها لا يصل إلى مرحلة السلم ولا إلى مرحلة الاستقرار بل إن الدماء هي التي تحكم القضية ثم بعد ذلك الانتقال إلى بلاد الشام من خلال ذلك النصيري الرافضي الخسيس بشار الأسد ومن خلال النصيريين من أتباعه ومن خلال هؤلاء الملاعين من الروافض بين النبي أن بلاد الشام ستمر بما مرت به العراق وينتقل الأمر بعد ذلك إلى مصر ربما يقول قائل أين هذا الكلام أقول اصبر فإنني سأتيك بأمور خطيرة جدا لكن حسبي أن أبين أن الشر كله في المنطقة لا يأتي إلا من خلال الروافض لا يأتي إلا من خلال الروافض وأن ما جرى في العراق كان السبب القائم على الشر فيه الروافض وما يحدث في بلاد الشام وسيحدث على أيدي الروافض وما سيحدث في مصر أيضا على أيدي الروافض إن بقيت العلاقات المزعومة الواهية الخسيسة التي تقوم على مخطط خسيس لكسر الجيش المصري حتى تستطيع الميليشيات أن تدمر أحشاء المصريين للوصول إلى معتقد الروافض في أن المنطقة العربية إذا كثر فيها الذبح وذبح العرب وانتهاء بمصر ولن يستطيعوا أن يكسروا مصر إلا إذا كسروا جيشها في هذه الحالة تقوم الميليشيات بذبح المصريين والمصريات ساعتها تتناثر الأشلاء وتتساقط الدماء فيعتقدون أنه بفعل ذلك يخرج القائم من السرداب حيث لا قائم على الإطلاق وسرداب سامراء فارغ ليس فيه شيء على الإطلاق حتى ولا يعني لا أريد أن أعبر بلفظ قاسي والمعلوم أن الإمام الحادي عشر عند الروافض وهو الحسن العسكري ليس له ولد على الإطلاق ليس له ولد بل إنه لما مات نظروا إلى بطون جواريه ونسائه كما جاء في ست مراجع من كتب الشيعة الكبرى نظروا إلى بطون نسائه وجواريه فلم يجدوا حملا على الإطلاق وبعدها بفترة لم يجدوا حملا ولا ولادة على الإطلاق ولذلك أردت أن أبين أن الزعم الفاسد هذا دخل مصر من أوسع الأبواب من خلال نظامها حيث ضحكوا على النظام وخدعوا النظام كما خدعوا لبنان من قبل وزرعوا فيها شوكة هذا الحزب اللعين شوكة حزب اللات وكما خدعوا اليمن وزرعوا فيها الحوثيين وكما خدعوا البحرين وزرعوا فيها جبهة الوفاق وكما خدعوا المملكة وزرعوا فيها يعني حزب الله بالحجاز الذي فجر وقتل وذبح الحجيج في عام 89 فضلا عن نفق المعيصم والخبر والرياض إلى آخر هذه الأمور ونبش البقيع إلى آخره فضلا عن حزب اللات أيضا بدولة الكويت والذي دمر الطائرة الجابرية ودمر الموكبة لولا أن الله نجى بالنسبة لي حاكم الكويت السابق إضافة إلى ذلك ما حدث في العراق حيث أباد الشيعة ما يقرب من 2 مليون حتى الآن طبقا للإحصائيات الأخيرة وكنت أقول مليون وإضافة إلى ذلك ما يحدث في سوريا على أيدي الروافض الآن فيما لم يفعله مجرم على ظهر الكوكب الأرضي بل إن الكيان الصهيوني لا يعرف الجرائم التي يقوم بها الروافض رغم أن اليهود ملاعين ورغم أن هؤلاء بل هما وجهان لعملة واحدة خسيسة خلاصة المسألة قصدت أن أنصح النظام إن كان النصح يفضي إلى شيء إن كان إن كان النصح يفضي إلى شيء بأننا نتجه إلى نفق مظلم ربما نصل بعده إلى جثث وأشلاء وتمزيق وإرباك وطائفيات لا يعلم مداها إلا رب البريات وأقول إن القادة العلمانيين من قبل والاشتراكيين ما فعلوا ذلك على الإطلاق ما فعلوا ذلك على الإطلاق وأخشى أن تنسب إلى رجل يدعي أنه إسلامي المهم حتى يكون الموضوع قائما على عناصر وعلى محاور وعلى خطة حتى لا يقال فيه يعني بطعنة واحدة ولا بغمزة واحدة فإني أوصل للموضوع ما أتحدث عنه فتنة ما أتحدث عنه فتنة ستحدث ببلادنا لكن يقول قائل هل ممكن أن ترفع نعم ممكن أن ترفع كيف سأجيب بين ثنايا الكلام المهم أن البلاد بمجملها تمر بفتنة عظيمة وأن مصر على أبواب فتنة قادمة لا شبيه لها على مدار التاريخ اللهم إلا حينما دخل الروافض مصر واستقروا بها قرابة 300 عام وذبحوا ثلث القاهرة في أيام وفعلوا الأفاعيل بالشعب المصري وشوهوا عقيدة التوحيد وعالج الأئمة على رأسهم صلاح الدين الأيوبي عقيدة المصريين على مدار مئة سنة معالجة للتخلص من الفكر الرافضي وبقيت الشوائب المهم الفتنة حينما أتحدث عنها يقول قائل ما معناها الفتنة في اللغة بمعنى الابتلاء والامتحان يبقى الفتنة في اللغة بمعنى الابتلاء والامتحان أبطئ للمادة العلمية إذا الفتنة بمعنى الابتلاء والامتحان ثم كثر المعنى حتى استعمل بعدة معاني فقيل الفتنة بمعنى الإثم وبمعنى الكفر وبمعنى القتال وبمعنى الإحراق وبمعنى الإزالة وبمعنى الصرف عن الشيء ومعاني الفتنة في الكتاب والسنة تتعدد وتدور على يعني تقريبا 11 يعني معنى الأولاني بنقول عليه يعني تدور على الابتلاء والاختبار الابتلاء والاختبار اثنين تدور على الصد عن السبيل والرد ثلاثة تدور على العذاب أربعة تدور على الشرك والكفر أعرف أن المادة العلمية تقيلة شوية على البعض لكن سهلة إن شاء الله خمسة تدور على الوقوع في المعاصي والنفاق ستة تدور على اشتباك الحق بالباطل سبعة تدور على الإضلال ثمانية تدور على القتل والأسر تسعة تدور على الاختلاف وعدم اجتماع القلوب عشرة تدور على الجنون 11 تدور على الإحراق بالنار تدور على الإحراق بالنار قال الإمام المحدث العالم آه العلامة الفقيه ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة قال ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن دي في فتح الباري 11 176 طيب واحد يقول لي أنا الوقت الآن أخت تقول لي أنا الآن ما هو الحديث الذي تتحدث عنه وهو الحديث الذي تتحدث عنه الحديث سأذكره الآن ولن أقول إن الشرح لي بل سبقني الكثيرون من أهل العلم الأفاضل الكبار المهم وسأتي بالأسماء الحديث بمتنه هكذا الحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب الفتن في الجزء الثامن عشر ورقم الحديث 2896 رقم الحديث 2896 الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها مديها بالتسكين على الدال مديها ودينارها ومنعت مصر اردبها ودينارها ومنعت مصر اردبها ودينارها يبقى ننظر إلى الترتيب مرة ثانية منعت العراق درهمها وقفيزها البداية بالعراق اثنين ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر اردبها ودينارها ومنعت مصر اردبها ودينارها وعدتم النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم ثلاثة شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه خلاصة المسألة هذا الحديث في ظاهره لا زال مبهما لا يستطيع الكثيرون أن يقفوا على مغزي ولا على مرمي آتي بالأقوال أو ببعض الأقوال التي وردت في تفسيره وفي معناه الإمام النووي الإمام الحافظ المحدث العلامة النووي رحمة الله عليه أبدأ بقوله ودي نقطة في غاية الأهمية أنا بجيب الإمام النووي بس الحين ثم أسرد بعد ذلك على أساس أطمئن القلوب للمعنى يقول النووي رحمة الله عليه في أحد قوليه وقال عن هذا القول قال وهو الأشهر ده الأشهر والأرجح اللي يعتمر الإمام النووي قال إن معناه أن العجم والروم ومعنى العجم الذين لا يتكلمون العربية وفي ألسنتهم لكنة وفي ألسنتهم لكنة لسانه مش عربي لسانه مش عربي أعجمي يتكلم بلغة غير عربية يقول الإمام النووي رحمة الله عليه إن معناه أن العجم والروم أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان يستولون على البلاد المذكورة دي في آخر الزمان مرة ثانية لأني أعلم أن الكلام خطير جدا وأتحمل المسؤولية في النقل يقول إن معناه أن العجم والعرب يستولون على البلاد أي على العراق وعلى الشام وعلى مصر يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين فيمنعون حصول ذلك للمسلمين طيب أقول كلمة أبدأ بها للتأويل وللوصول إلى المعنى لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعراق ولم يبدأ بالشام ولا بمصر قلت لأن الله جل وعلا قدر أن تكون العراق أولا لأول نقطة قدر الله جل وعلا أن تكون العراق أولا اثنين لأن العراق مركز الفتن وبؤرة الشر هذا قول الأئمة إجماعا إجماعا لأن العراق مركز الفتن وبؤرة الشر ومنها ينتشر الشر في سائر أرجاء المعمورة ده كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ومنها ينتشر الشر في سائر أرجاء المعمورة ليس معنى ذلك أن العراق تخلو من الصالحين لا بل فيها من الصالحين وفيها من الأئمة وفيها من الربانيين وفيها من الموحدين لكن الدخن ولكن الدخل بالنون ثم اللام ولكن الشر الذي يأتي من الوئام والفئات الضالة هو الذي يعكر الصفوة ويتمركز ثم ينتشر من بؤرة التمركز هذه إلى سائر أقطار الأرض إلى سائر أقطار الأرض وبعدين الدليل الشيعة أو التشيع ما خرج إلا من العراق الخوارج والفكر الخارجي ما خرج الفكر الخارجي إلا من العراق الفكر القدري ما خرج إلا من العراق الفكر يقول أي طائفة من الطوائف والعياذ بالله جل وعلا الضالة ما خرجت هذه الطوائف الجميع خرجت من العراق كيف خرجت من العراق حدث ولا حرج مش كده وبس ده حتى في نهاية الزمان المسيح الدجال سيأتي من العراق يعني من قبل العراق المصائب والبلايا ستأتي من قبل العراق يعني إذا نظر الإنسان في هذه الأمور يرى كما قال الأئمة اتفاقا أن بؤرة الشر وأن مركز الشر على ظهر الأرض يتمثل في أرض العراق وليس في أهل العراق يتمثل في أرض العراق ثم ينتشر الشر من المركز أي من البؤرة إلى أقطار الأرض ولذلك الشيعة روافض خرجوا من العراق بقوا موجودين دلوقتي في الجزيرة العربية في أوروبا في كل مكان صحيح أنهم قلة وليسوا كثرة كثيرة على الإطلاق لكن يعني بالنسبة لشرهم عظيم واحد يقول لي يا شيخ يعني احنا خايفين من الشيعة اه يعني الشيعة ما نبقى خايفين يبقى احنا اللي عقيدتنا كذا زي ما بيقولوها دايما كده لا مش كده ابدا على الاطلاق ولذلك البعض من المرتزقة التابعين للشيعة في مصر ويتحدثون بلسانهم والذين يريدون فتح البوابات لهم يقول لك الله ده كده معناه احنا خايفين على عقيدتنا منهم معناها ان احنا الاضعاف معناها ان هم الاقوى لا مش معناها كده ليه لانه اذا نظرنا الى اضعف مخلوق رايناه الشيطان قال ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ورغم ذلك حذر الله منه في سائر سور القرآن وحذر الأنبياء وحذر الشهداء وحذر الصديقين وحذر الأبرار وحذر الأتقياء وحذر الأنقياء وحذرنا إلى أن تقوم الساعة من إبليس رغم أنه ضعيف وما ذلك إلا للشر الموجود فيه للشر الموجود فيه ولذلك أهل الرفض ضعفاء ضعفاء سخفاء لكن للشر الموجود فيهم نحذر لأنهم يكونون الميليشيات ويقوم أمرهم على الاغتيالات وعلى الأمور الدموية لأنهم يستعملون التقية يعني أعطيكم مثالا بسيطا هذا حينما يقول سألت أبا عبد الله عن الناصبي يعني عن قتل الناصبي قال إن استطعت إن استطعت أن تسقط عليه جدارا يعني ان قدرت تخليه قاعد كده مش واخد باله وتقع عليه جدار يموته او ان تغرقه في الماء فافعل لكني اتقي عليك خايف عليك لكن لو عايز تاخذ اجر من ربنا اما تشوف سني قاعد وقع عليه الجدار موته ولو لقيته بعوم في الميه عوم جنبه ما حدش شايفك غرقه كده تاخذ اجر كبير اما تذبح السني وكده لذلك هم يبيحون دماءنا وأعراضنا وأموالنا يبيحون الثلاثة الدماء والأعراض والأموال بل الهالك نعمة الله الجزائري إمامهم في القرن الثالث الهجري وهو أعظمهم وأكبرهم يقول حتى ولو كان السني عصفورا ثم قال روي أن عصفورا يحب فلانا وفلانا يعني لو عصفور سني بحب أبا بكر أو عمر أو بحب حد من أهل السنة قال اقتله واذبحه ثم كله حتى الطير لا يسلم من كيد وحقد هؤلاء المجوس انا عايز الناس في البيوت تسمعني كويس جدا انا مش بقول كلام لمجرد كذا بصوا على العراق اهي اهي قاعدين يتقربوا الى شيطانهم لا اقول الى ربهم الى شيطانهم بذبح السنه بابشع الصور مش بيذبحوا بس ده يمثل بالجسد وبعدين يحرقه هو اللي بتهون عليه نفسه ويقعد يضرب نفسه بالجنازير وبالسيوف ايه المنتظر منه ده هو بيهون عليه نفسه بالسيف ها ها لما يجيب دم بالجنازير يجلد نفسه ده انسان عاقل مش انسان عاقل على الاطلاق يعني ما امرك الدين بذلك على الاطلاق اذا لا عقل لهؤلاء وانا عايز الاخ الحبيب يدخل لي تقرير كده عن طقوس الشيعه الضرب بالجنازير والسلاسل والسيوف عشان بس اشرح لكم امر عجيب بصوا للاجساد دي وشوف شوف شوفوا اللي عامل زي البغل بتاع فلان الله يرحمه اهو شوفوا الاجساد دي شوفوا شوفوا المناظر اي دين اي اله يامر بهذه الامور اللهم الا الشيطان اله ابدا جسمه غرقان بالدم وكل ما الحمار ده يغرق نفسه اكثر واهو اهو شوف اهو بيشيلوا منه السكينه لانه خلاص هيوصل لانه يخلص على نفسه ده عندهم هو الولي ده التقي ده اللي احسن واحد ده اللي بيتقرب يعني الى الشيطان اكثر ليه لأن كل ما يؤذي نفسه أكثر يبقى خلاص الغل يزداد فيه أكثر ليه؟ لأنه بيحط في راسه شوف شوف الحمار الثاني جايب جنزير وقاعد يضرب نفسه كل ما يعذب نفسه أكثر حتى الأطفال المساكين الصغيرين ليه؟ كل ما يعذب أكثر الغل يبقى جواه أكثر على أهل السنة يقول لك آه هم اللي قتلوا الحسين لازم أقتل بقى لازم أولع فيهم لازم أحرق السنة ولذلك ما ينتظر من هؤلاء بصوا للأشكال دي أهو دي ربنا يأمر بذلك لا إله ده ربنا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين وبعدين في حته بقولها للبقر دول طب السيستاني ما بيقلعش ليه ويقف يعني بالبرموده بتاعته ويجيب الجنزير ويدي لنفسه شويه او يجيب سكينه او سيف ويعمل زي الراجل اللي كان شغال ده ليه ما بيعملش كده السيستاني لا لا لا لا لا عليكم العمل وعلينا القول هيرضاش هذه نفسي هو عارف انه على باطل يضحك عليهم بياخد الخمس ويتمتع ويعرض فروج وعايش مزاجه فل اه طب ليه علي خمين ايه ما شفناش مره شايل سيف ويضرب وضرب نفسه بالجنزير الولد الحسن نصر الله ده ليه ما شفناش مرة وهو بغل كبير اهو يقلع ويضرب نفسه بالجنزير ويجيب سيف ويعمل العمايل دي لا يقول لك لا لا لا اصل ده سيد سيد سيد بليله خلاصته ما شفناش اي واحد رفسنجاني اللي ربنا يقبحه ده لا لك يناظر رجع لك لا اصله مشغول بالانتخابات الايرانيه ربنا يسقط ايران اللهم امين يا رب المهم ما فيش واحد من ابدا زي ايه زي المتعه يقول لك اه من تمتع مره المتعه دي عندهم في اوسع ابوابها يجوز التمتع حتى بالمراه المتزوجه حتى تبقى تحت زوج لا تعالي انا بتجوزك متعه ساعتين مش انت بره البيت يلا تعال تعال تعال بنت بكر يزوجها متعه ساعتين آه. تبقى اي يعني يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم امر عجيب السيد حسين موسوي صفحه 34 في كتاب تبرئه الائمه بيقول امرأة جات لي وقالت لي أنا عندي مشكلة كبيرة بقول قلت لها هي إيه قالت له الصدر بتاع العراق اتزوجني متعة حملت منه ولدت بنت وخلاص ما عرفتش أعرف حاجة بنتي كبرت بقى عندها 20 سنة حملت ولدت قلتها من مين يا بنتي قالت لي من الصدر يعني الراجل يعني سبحان الله جمع بين المرأة وابنتها جمع بين المرأة وابنتها يعني زنى بالمرأة جابت له بنت وزنى بالبنت ايضا فحملت منه شفتوا الموضوع واعاره الفروج اعاره الفروج سيد حسين موسوي صفحة 36 بيقول لك ايه بيقول لك ال- السادة دول كل ما يسمع عن راجل زوجته جميلة يروح له انا ضيفك الثاني ما فيش عقل اصلا يا مرحبا يا هلا طيب لا جميلة يقول له الضيافة هتطول شوية اعطيني زوجتك المدة دي يفرح يفرح ويعطي له الزوج لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن راح لها مش حلوة لا لا لا لا، جزاك الله خير مش أنا مش ضيف لأن أنا افتكرت عندي شغل أه يعني أمور خطيرة جدا لا تقوم يعني الأمور عندهم إلا على الجنس وعلى والعياذ بالله الانتقام والدم خلاصة المسألة على أساس بس ما نخرجش كثيرا أنا بحذركم وبفهمكم لا أنا طالب سلطان ولا عمري هكون في منصب ولا ابتغيت ولا مع احترامي ل- لأي دولة ذرت سلطان عليا وأنا بقول أهو إن كتبته على النت المملكة العربية السعودية أنا بقول لملك السعودية نفسه لو لك علي ذرة من فضل اذكرها أو أي حد من المملكة العربية السعودية أو غيرها عشان ما يتقالش كلام اللي له ذرة من فضل أنا بقول لكم ذرة من فضل يمن بها عليا الكلام ده لله جل وعلا وانا عارف انه ممكن اتعرض لاي شيء بس انا بقول لاهلي للمصريين خلوا بالكم الخطر عظيم عظيم وخلوا قدامكم مثالين سوريا والعراق سوريا والعراق شوفوا الشيعة عاملين ايه في العراق وشوفوا بيعملوا ايه في سوريا العراق عمرها ما عرفتها ترجع بشكل ابدا طالما الروافض في المقدمه طالما الروافض في المقدمه الا اذا حل السنه محلهم انما بالشكل ده هتشوف يوميا تفخيخ تفجير مقتل ذبح حرق تشويه اعدامات روافض روافض ايه المنتظر من هؤلاء وكبيرهم محمد بن العلقمي اللي هو محمد بن محمد بن علي بن ابي طالب العلقمي الوزير العباسي مع نصير الدين الطوسي اللي كان عامل ولي والتقي الشيعي الرافضي الاثنين يتفقوا مع التتار يدخلوا التتار بغداد يسببوا في 40 يوم في قتل ودمار وهلاك 2 مليون نفس من السنة 2 مليون أنا- علي بن يقطين الوزير كان وزير هارون الرشيد رافضي وكان مسؤول السجون لما اتجمع في السجون المظالم من السنة أكثر من 500 نفس قام جايب العيال بتاعه الغلمان طلع على السقف وهم نايمين بالليل قال لهم وقع عليهم السقف عشان يموتوا بالإجماع دول سنة نخلص منهم وقتلهم جميعا ثم ذهب إلى سيده الإمام بتاعه وقال له أنا عملت كذا هل علي شيء؟ قال له عليك نعم ذبح ذبح إيه؟ قال له خروف وما هم بأحسن من الخروف يعني الخروف أغلى منهم كمان ولو أنك استفتيتني قبل أن تفعل ذلك ما ذبحت خروفا يعني لو رجعت لي عشان أنا اللي أفتيك أقول لك روح اقتلهم ما كنتش خليتك تذبح الخروف يعني دماء أهل السنة كده آه ليه؟ لأن دول مجوس يمقتون الإسلام والعرب خذها كده خط يمقتون الإسلام والعرب يبقى إذا نموذج العراق قدامك إيران والحرس الثوري الإيراني وميليشيات العراق الرافضية ذبح في الناس آناء الليل وأطراف النهار ما فيش والله ساعة بتعدي حتى أن أخبار العراق صارت مادة مسلية في وسائل الإعلام في النشرات الإخبارية تعال لسوريا بقى سوريا كانت سلمية تامة والناس آه، بالتكبير إلى آخره يقوم النصيريون مع بشار يسلح النصيريين تسليح قوي جدا ويقعد القناصة على السطوح يصطادوا شباب السنة لإبادة شباب السنة آه وبعدين الأمر زاد أكثر من كده بدأ يدخل حملات على بيوت السنة يبقى مثلا عشان يرعبهم ويوقفوا الأسرة دي 11 نفس وأنا أعرف كثير من هؤلاء يعني, يعني كان عندي قائد كتاب عمر بن الخطاب في, الب... في البيت جه زارني بعد ما نزل من المطار أول أمس وغيره وغيره وغيره بينزلوا علي يعرفوني كل شيء 11 نفس مثلا يكتف الاب يكبله يكبل الام البنات الذكور الاطفال وابداوا بالاطفال زي ما حزب الله بيعمل في القصير كده حزب الله فقط قاعد يذبح النساء والاطفال ذبح بدم بارد عشان يرعب السنه يقوموا جايبين الاطفال الصغار اربع سنين خمس سنين ثلاث سنين ربما رضيع يمسكوه قدام امه قدام الاب وقدام الاسره ويقعد يذبح بدم بارد بالراحه هو يصرخ واطفال اللي جنبه يصرخوا لان الدور جاي عليهم في الذبح وشوفوا الدم بيتصاعد اصرخوا والثاني والثالث والرابع يجوا للبنات بقى حتى البنت لو عندها ست سنوات يغتصبوها قدام الام والاب بعد كده يذبحوها لا اله الا الله ولا معبود بحق سواه يبقى الانسان اللي يشوف ايران وهي بتعمل كده في العراق الحين ولازالت بتعمل في قاده المظاهرات هناك ذبح واباده واغتيالات وقاعده تعمل كده في سوريا بالليل والنهار يقول لك لن نترك ابدا بشار احنا معاه وهم اللي قاعدين يعملوا حالات الاغتصاب والذبح للاطفال اللي يثق في دول ويتعاون مع دول يبقى منهم تماما ومن يتولهم منكم فانه منهم يبقى شر يبقى لعنه واما انه ما بفهمش حاجه خالص يا اما شر وعلى نفس الامر يا اما جاهل ما بيفهمش اي حاجه انا بتكلم عن اي حد اي حد يثق في النظام الايراني يثق في النظام الايراني ليه النظام الايراني احتل دولة كاملة اسمها الأحواز دولة عربية يا جماعة حضارتها 7000 سنة عدد سكانها 15 مليون غيروا الهوية تماما وشال الأسماء العربية واستولى على المقادير طيب أنا بالمناسبة دي أسمعكم تقرير الأول كده أو أعرض تقرير وأعلق عليه لأنه غاية في الأهمية بالنسبة لحسن نصر الله وبالنسبة لي الكتائب الإيرانية لأكثر من 65 ألف وعاملين كأنهم سنة وبيذبحوا في السوريين في سوريا نشوف دي إن شاء الله وأعلق لكم عليه
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها عناصر حزب الله بمساعدة النظام الأسدي عسكريا في السيدة زينب بدمشق في منطقة الزبداني وفي القصير وفي مناطق عديدة قلت لك وأجبتك أخي الكريم النظام الأسدي اليوم ليس لديه جنود مشاة لذلك يعتمد على القصف البعيد والقصف الطائرات ي- لكن ال- كل أمر قتالي أي مهمة عسكرية تحتاج إلى جنود مشاة من أين يوفر النظام هؤلاء الجنود طيب.
ليس إلا من إيران ومن حزب الله فيما يسمونه بين هلالين الواجب الجهادي هل أصبح الواجب الجهادي في سوريا أم في مكان آخر كانوا يدعون بأنه مقاومة وممانعة نحن لفهم أي أمر يجب رده إلى مصدره الأساس إن ما يسمى حزب الله وما يسمى بالنظام السوري هم ليسوا إلا دمى بيد ملال طهران اليوم شعبنا في سوريا يقتل على أيدي هؤلاء فبعد أن فقد النظام الأسدي كل جنوده المقاتلين وبعد أن فقد النخبة من ضباطه الذين كانوا يعملون اضطر هذا النظام الاعتماد على كل من إيران وحزب حزب الله بعد أن اعتمد عليهم اقتصاديا اليوم يعتمد عليهم عسكريا نتيجة هذا النقص ما حدث بالتحديد هو على الشكل التالي بتواطؤ مفضوح من النظام الأسدي قامت مجموعات من هذا الحزب باحتلال ثمانية قرى سورية أظن سمعتوا بنفسكم سمعتوا حزب الله دخل ب 9000 مقاتل وبعد كده ب 7000 مقاتل بأخطر أنواع الأسلحة لا أنا أسأل سؤال واحد كان فين الجيش اللبناني وهذه الأعداد الضخمة المسلحة بالدبابات والمصفحات والمدافع خارجة من جنوب لبنان إلى أرض سوريا كان فين الجيش اللبناني طب سؤال اثنين طيب لماذا لم تعترض الجامعة العربية حتى اللحظة على هذا الأمر السؤال الثالث لما دخلوا واحتلوا هذه القرى ماذا صنعوا بأهلها أول ليلة دخلوها عملوا مجزرة ذبحوا 500 طفل وامرأة اللي هو عامل فيها راجل حسن نصر ال... لا أنا ما بقولش نصر الله أبدا نصر الزفت ده ذبح 500 طفل وامرأة اللي كان لا مؤاخذة في فصيل معين في مصر بيشتغل صورته ويقول عليه القائد العربي وبعدين يمجدوه ويحطوا صورته مع احترامي على المنابر حطوها على المنابر في محافظة الغربية حطوها كده ويحط صورته على المنبر ويدعوا له وهو صنمي جعفري مشرك يمتص دماء السنة مش كده وبس يا ريت الأمر وقف على هذا لغاية الآن ما فيش استنكار مصري لحزب الله لما دخل يعني هناك ما في الامور غامضه جدا ليه عشان في صفقه امريكيه مع الجامعه العربيه مع النظام الاسدي في امور معينه معروفه جدا ومكشوفه للقاصي والداني ولذلك تغيرت المعادله موقفنا يتفق تماما مع الموقف الروسي في سوريا يعني احنا بقينا مع بشار بقينا مع بشار ليه الامور معروفه خلاصه المساله والذي اود ان اذكره والله والله لو ان احدنا ذبح اطفاله امام عينيه لاقام الدنيا واقعدها ان بقي له عقل في راسه اما السوريون شردوا ونكل بهم وذبحوا و- وهدمت بنيتهم والاطفال يذبحون والبنات تغتصب اعراضهن بالليل والنهار ورغم ذلك ما في كلمه للانكار على الاطلاق طيب آه، ايران لماذا ترسل بقوتها وبجحافلها بخمسة وستين ألف يقاتلون في سوريا وهي تدعي أنها ستمحو اليهود من على وجه الأرض ستمحو إسرائيل من على وجه الأرض لماذا لم ترسل الخمسة وستين ألف لقتال اليهود لماذا لم ترسل هؤلاء بالاتفاق سابقا مع الجيش السوري لقتال اليهود حتى تعلموا أن إيران واليهود وجهان لعملة واحدة هؤلاء يهود وهؤلاء يهود لكن اليهود الذين في تل أبيب يعني ليسوا بالخطر الشنيع الذي يتمثل في إيران لأن العدو اليهودي معروف أنه عدو بالكتاب والسنة إنما ده يتستر بحب آل البيت وهو عدو للنبي عدو لآل بيت النبي عدو للسنة بالإجماع يا جماعة أنا عايز كلام يصل يا ريت كلام يصل يا ريت أنا زوري م- مذبوح ومش قادر ارفع اكثر من ذلك بقول يا ريت كلامي يصل انتوا سامعين الكلام اهو ما بجيبلكوش كلام من عندي فقط ولذلك ترون الاجرام الدموي من بؤر ثلاث الميليشيات العراقيه شغاله في سوريا ال- حزب الله شغال في سوريا ايران بجحافلها شغاله في سوريا ولم يتحد الجميع ضد اسرائيل لحظه واحده لحظه عشان بس تفهموا اللعبه لم يتحدوا ضد اسرائيل يعني دوله اليهود لحظة واحدة ولكن لإبادة السنة وتعسا للمنطقة العربية وتعسا لحكام ليس فيهم ذكورة ولا رجول على الإطلاق وأسأل الله أن يستبدلنا خيرا منهم عاجلا غير آجل خلاصة المسألة أنني أود أن أؤكد للأمة العربية أن المخطط مكشوف وأن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بين لنا ووضح وضح لنا وضوح الشمس في كبد السماء هذا المخطط طيب بعد اللي انتم شايفينه ده وبعد اللي انا وضحته من هذا الكلام واللي انتم شايفينه من هذا الاجرام بقيت نقطه ايه النقطه دي واحد يقول لي ايأس خلاص اقول خلاص حصرت العراق ما هو لما النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر اردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم ابي هريره ودمه والحديث في صحيح الامام مسلم اه كتاب الفتن اقول اه العراق حصروها فعلا الامام النووي رحمه الله عليه بيبين لك ان العدو في اخر الزمان يحاصر ويستولي على خيراتها يعني الخير مقابل ايه القوت اللي احنا بنسميه النفط مقابل الغذاء وعملوا ذلك ودمرت العراق مش كده وبس سلموها لايران وعملوا مندوب سامي يعني ايراني عراقي الجنسيه شكلا لكن في اصله ايراني اللي هو الملكي لكن اللي بيدير الراس ايران اللي بيدير كل العراق ايران اللي بيسرق بترول العراق ايران اللي شغال بالاغتيالات في العراق ايران الحرس الثوري اللي شغال ايراني كل حاجة إيرانية كل شيء إيراني وتصفية للسنة وتجفيف منابع لذلك أسأل الله أسأل الله أن يفتت كبد من يميل إلى الروافض على حساب السنة طيب دي نقطة واحد يقول لي طيب يعني ايه اللي حصل في العراق اقول له جيش اهل العراق الى ثلاث هم سنه شيعه اكراد وعدتم من حيث بداتم حتى روايه الاخرى ويأرز الإسلام إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحره يبدأ هنا حروب طائفية وضعف إسلام وإيمان والإيمان يأرز يأرز يأرز يأرز يأرز لغاية ما يبقى في المدينة اللي هو الإيمان الحقيقي إنما هنا حروب وطوائف وكذا إلى آخر هذه الأمور اه طب والشام نفس الامر وعلى ايد مين على ايد الروافض على ايد الروافض امريكا دلوقتي سيب ليه يقول لك خلي حزب الله يخش ويضرب مع ده ليه لك عايزين نصفي الكتائب العربيه اللي دخلت عايزين نصفي جبهه النصره ليه يقول لك اصل احنا عايزين يعني دول خطوره على الحكام بتوعهم اما يرجعوا ربما يكونوا تابعين للقاعده نصفيهم وبعد كده هنعرض على بشار زي ما عرضنا على علي عبد الله صالح في اليمن يتفضل يتكرم ويبعد بقى وبعدين معروف الثلاث جبهات اللي هيشكلوا معاهم الحكم والكعكة المسمومة اللي هتوزع على الثلاثة وده عين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يرفض بشار هيكون الحصار واللعبة اليهودية الأمريكية في منطقة سوريا وعدتم من حيث بدأتم كقول النبي التي كرهها ثلاثا طيب تعال وبعد كده الدور على مين على مصر أخاف واستكين لا أهل العلم قالوا ولا بد من الفرار من قدر الله إلى قدر الله إزاي؟ زي مثلا الفرقة من قدر الله النبي يتكلم عن الفرقة اللي احنا هنبقى فيها دي والأمة هتفترق إلى كذا وإلى 73 فرقة مع استسلام لا قال لك يجب علينا أن نفر من الفرقة إلى الاعتصام والوئام هذا قدر وهذا قدر لذلك الدعاء قدر وما يجري الآن قدر مكتوب عند الله جل وعلا إن أخذنا بالأسباب أولا مش الدعاء وحده إن أخذنا بالأسباب اللي هو قطع العلاقات الإيرانية يعني تجفيف مصر من منابع التشيع تطهير مصر من هذه الأوراق الدموية الخبيثة ثم ألححنا على ربنا في الدعاء كما فعل قوم يونس يرفع الله عنا العذاب ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في الدواء الدواء صفحة سبعة بتحقيقنا في ورود الحديث الوارد عند الإمام الترمذي في جامعه ولا يرد القدر إلا الدعاء نأخذ بالأسباب وندعو هذا قدر وهذا قدر يعتلجان فإن كان الدعاء قويا رفع ذلك بإذن الله جل وعلا ومصر تسلم مصر تسلم من الشر إنما نسيبنا العلاقات مع إيران وسيبنا اللي بيحصل ده وواحد يقول لي فين اللي بيحصل في مصر انتوا ما تعرفوش حاجة أنا بقول للمشاهدين انتوا ما تعرفوش أنا عشان مهتم بهذا الملف أنا عندي يعني أول امبارح اتصال ولازم نثبت من مصر القديمة مسجد معين المسجد ده في وش رئاسة حي معين في مصر القديمة شغالة فيها حسينية حريم دعوة للتشيع والمرأة اللي بتحضر عشان مساكين وفقراء جدا 20 جنيه في كل درس 20 جنيه في كل درس بعت الشباب تأكلوا مع أساتذة الجامعة راحوا تأكلوا أحبة ودعاء أه بنت حصل على دراسات إسلامية من المنصورة وقاعدة هنا في إمبابة صورت مع أحمد النجاد راحت إيران جايبة كتب الخميني قاعدة تعمل حسينيات وتدعو وتدفع ثانية طبيبة عاملة نفس النظام واحد لسه عامل ذبايح الأسبوع ده في الشرقية والثلاثة أشقائه على التشيع وللأسف أنا أنا مش عارف الأوقاف سيبينهم يصعدوا منابر رغم أن واحد منهم صعد قدام البلد بالإجماع وسب أبا بكر وعمر وعثمان على المنبر وعثمان على المنبر ووزارة الأوقاف ولا أي حاجة ولا أي حاجة مش كده وبس عندي في المحلة قرى تبع المحله اعداد ضخمه ورحت قابلت في زاويه ابو مسلم بالهرم اعداد ورحت واختبئوا يعني الحمد لله كان فئران لكن اعداد اوعوا تصدقوا ان واحد من دول شيعي ما فيش واحد اسمه شيعي بعض القرى تبع المنصوره فيها كم واحد برضه مش شيعه انا اكتشفت دول مرتزقه عايزين كده بس زي اللي انت بتشتريه بعلبه سجاير واحد يبقى كان بقول لك ايه دي فيها مخالفه تدي له علبه سجاير لا ده ده ممتازه الله ينور عليك أه أه واحد انت داخل المكتب خلاص يا عم وقع بقول لك ايه مش عارف ايه تقوم مع 10 جنيه بس كده ودنيه تقول له ال10 يقول لك يا سلام صلى الله على محمد اتفضل اشرب شاي أه النفوس حذره عايزه متعه وعايزه فلوس عايزه متعه وعايزه فلوس انما واحد يعتقد الاعتقاد الفاسد دي ما عندناش المهم بيشكلوا في الاخر يعني ميليشيات خطيره جدا قرى في الصعيد منها قنا ومنها كيت وسوهاج ارسلوا الي اعداد بالفلوس لكن مو مش شيعه كاعتقاد لكن اهو انتشار انا لو قعدت اقول ربما مش هنتهي لوقتي بس انا ببين لكم الخطر اللي اعرفه انا وما يعرفوش الكثير منكم على الاطلاق لان عندنا ملفات الحاجات دي عندنا الاعداد عندنا التمويل بتاع دول نعرف التمويل جاي منين لكن للاسف واحد زي اللي, اللي واحد يمسح بقه الاول اهو اللي اسمه حسن بتاع دي شحاتة أنا بتعجب والله أتعجب حسن مبارك في عهده بقولوا فساد وإجرام نعم كان ذله يقول لك كده باللص يا ريت الشباب يجهزوا لي مقطع بتاع الراجل السيء ده يقول لك ايه ما تقولوش على الحميراء ده الحميراء تصغير حماره ده حماره بنت حمار على مين على عرض النبي تقول عليها حمارة بنت حمار ده انت اللي ستين حمار ابن ستين حمار لانه ما ربكش حقيقة وانا بقولها اهو على الشاشة كنت ترفع قضية القاضي اللي يرضى يحكم لك بعد ما تقول على عائشة حمارة بنت حمار يبقى القاضي بقى الله اعلم بدينه انا بقولها اهو تقول على عائشة حمارة بنت حمار يا حمار يا ما تسويش حتى كلب اهو اتفضلوا حسن مبارك كان ذله دلوقتي لا لا لا اتفضل مفتوحه له وراح عمل ذبائح في الشرقيه وراح عمل كيت حسينيه وراح وبتفسح دلوقتي ليه؟ لان عنده اللي فاتح البوابه كده اهلا وسهلا عنده اللي فاتح حاله قوي قوي انما اللي زينا هو اللي يستهدف الزهبي واقف للكلام ده يتخطط له صح شوف هنسجنه ولا نقتله ولا نتخلص منه ازاي فاهم اللعبه لعبه منحطه لعبه منحطه مش كده وبس يجعل 10 مبشرين من الجنه ابو بكر ابو بكر عندي اسم ابو بكر بالذات الصحابي الجليل خليفه النبي عندي اعز من ابي وامي واهلي واولادي يقول لك العشره دول العشر الله يحرق العشر ويشتم في اهدي اهدي اهدي ومطلق سراحه مش كده وبس فاتحين له الابواب والاموال قاعده تيجي من كل اتجاه يعني مش عارفين المال بيجي له منين أه مش عارفين الدعم بيجي له منين يبقى ما فيش مخابرات في البلد ولا في اي حاجه وكبر بقى خلاها بلد آه، زتونه بقى وخلاص لا اللي احنا فيه دي اقسم بالله ناقوس الخطر ان البلد على يعني على شفير الانهيار على شفير الدمويه والطائفيه بالشكل ده اما بقى الصحابه ويجي بقى جاهل من فصيل معين يطلع يقول لك لا لا لا سب الصحابه ده اصله تاريخي مش من العقيده مين اللي علمك مين اللي علمك جاهل مين اللي علمك ده احنا عندنا باب في كتب العقيده بالاجماع باب حكم سب الصحابه على ثلاث على ثلاث مين اللي علمك النقطه الثانيه بتستهين بعرض عائشه تستهين بالسب في الصحابه طب يا اخي لما يقول على ام المؤمنين زانيه وجمعت كم و40 كذا من من الزنا و- زوجة النبي زوجة النبي عرض النبي امي وامك وام الجميع ويتكلم على ابي بكر وعمر وكده يقول لك ابو بكر كان بيلبس صنم وما يكون بيسجد خلف النبي بيسجد للصنم ويش ويقول عليه كده انت ايه انت انت حجاره حجاره طب خلينا اقول على امك ان هي والعياذ بالله زانيه يا اللي قلت الكلام ده واقول على ابوك انه واطي ومشرك وكافر والله تقتلني والله تقتلني هانت عليك ام المؤمنين هان عليك الصحابه عشان تدخل احبابك اللي انت على ملتهم وعقيدتهم ومخبي تستعمل التقيه لا مصيبه مصيبه احنا عايشين في خطر اللي انا بقوله عايشين في خطر جهل خطر من الجهل خلاصته واحد يقول لي طيب الحل قبل ما ابدا في كلام الائمه الحل بقول له الحل ناخذ بالاسباب ايه الاسباب زي ما قلت لكم نتخلص ونجفف منابع هذا الامر مش قتل ولا كلام فارغ من لا لا لا بلدنا ربنا عافاها من التشيع ليه ندخله واحد يقول لي يا عم انت بتتكلم في ايه ما السعوديه فيها يا اخي وبتعاملهم احسن معامله والكويت تعالى يا حبيبي اللي يقول ده افاك وقابض ليه لان اللي في السعوديه مواطنون مواطنون ابناء المملكه اصلا من مئات السنين وهم على التشيع عددهم هناك يقارب 2 مليون ابناء ال- المملكه نفسهم من ابناء المملكه هيطرد ابناء المملكه ما يعرفش يطرد ابناء المملكه فخلاص عليه فرض حتمت فما في قياس الكويت 30% منها شيعه هيعمل فيهم ايه ده مواطنين من ابناء البلد البحرين 50% منها شيعه من ابناء البلد الى اخره يتصرف معهم زي انما انت مصر ما كانش عندك شيعي واحد عافاك الله من ذلك تقوم تقارن لي باللي فيها مواطنين شيعه ما يقولش الكلام ده الا المريض اللي هو قابض وبايع دينه وما عنده ذره من ايمان ولا يغار على اللي بيحصل في سوريا ولا في العراق ولا على دين الله لذلك لما يقول لك شريعه واسلام اوعى تصدقه ده افاك ده عدو للاسلام عدو للاسلام يبقى اذا لابد وانا مبسوط جدا من وقفات الازهر على فكره انا كنت طبعا ضد شيخ الازهر وانتم عارفين في امور كثيره جدا وبختلف معاه طبعا في امور لا زالت و وعملت الوقفة اللي كانت معروفة عند الشيخ الأزهر لكن الرجل لما وقف الوقفات الأخيرة ضد الروافض ولما علم بمناظرته مع ال- الذي لا يدعى المرضي النفسي اللي اسمه ياسر الخبيث الغليم ده المجوسي وقف وقفة صلبة ونزل بيان وهيئة كبار علماء الأزهر نزلت بيان قوي ولذلك أنا الآن أقول من باب الإنصاف لأني لست أعارض من أجل المعارضة أو جزاهم الله خيرا وهذه وقفات للأزهر أنا أحسبها بإذن الله خلاصة المسألة بعد ما نجفف المنابع دي ونشيل الشر الموجود عندنا ندعو ندعو ربنا جل وعلا أنه يرفع عنا هذا البلاء ساعتها يستجيب رب الأرض والسماء ربنا بيقول إيه أجيب دعوة الداعي إذا دعان أيضا ربنا يقول ادعوني أستجب لكم ربنا بيقول أما يجيب المضطر إذا دعاه قم يونس العذاب شافوه نظروا إلى العذاب فوق رؤوسهم وقد حل بهم لما تضرعوا وتابوا إلى الله جل وعلا رفع العذاب بعد إذ قدره لأنه لا يرد القدر إلا الدعاء فمصر مطالبة بذلك أنا بقول له مصر مطالبة بذلك ونظام الدولة مطالب انه يقطع العلاقات تماما مع اي جهه رافضيه خبيثه خفيفه لان هؤلاء حيثما حلوا او حالوا وحيثما وجدوا دمروا يا جماعة والله الأمر بدأ في اليمن ده ما هو معظم النادي من مستصغر الشارع واحد كان يطلع كده شيعي رافضي من ال- يبص من النافذة من الشباك يأذن حي على خير اعمال يمروا له "ها، هذا المجنون هذا مجنون ويضحكوا عليه اتسع الأمر اتسع الأمر صار العدد أهو، الحوثيين أسلحة بنادق مفرقعات مصفحات يعني امكانيات اموال وبيحاربوا دولتين في ان واحد استهنتوا طلع لكم دي الاستهانه في لبنان بحركه امل الشيعيه المتطرفه كبرت وخرج من رحمها هذا المجرم حسن نصر الله وشكل حزب الله والعزى وكسر الجيش اللبناني كسر الجيش بقى الجيش اللبناني يأتمر بأمر حسن نصر الله رغم أن الشيعة قلة والسنة هم الأكثرية في لبنان أهو ليه اتسلح وعمل اشياء وجاب اسلحه خطيره جدا وياك تقول ان اليهود ما كانوش عارفين الاسلحه بتخش ازاي ياك تقول ان امريكا مع احترامي يعني عاجزه ان هي تخلص على حسن نصر الله في لمح البصر لا لكن ورقه بيعملوا توازن ويشغلوا السنه بهذه الاوراق يعني امريكا كل ما تحتاج فلوس ها تقوم يا ايران اعملوا منوره كده وخوفوا في الدول بتاع الخليج دي تقوم ايران عامله وترعب وتنزل بيانات تقوم امريكا يلا يا بتوع الخليج اشتروا يلا صواريخ بطاريات يلا واشتروا مننا بتاع عشان ده خطر يلا هاتوا هاتوا الفلوس اهي اهي أهي. لعبه لعبه يا جماعه والله خلاص المساله اذا الامر يدور على اول حاجه الاخذ بالاسباب اثنين الدعاء الدعاء طيب خلي بالكم معايا جدا القتل اللي بيحصل الحين في العراق في سوريا احيانا تشترك فيه طوائف لا عارفه بتقتل ليه ولا بتتقتل ليه بتجيب واحد مرتزق اتفضل اشتغل يلا ليه لان القصد هو اعاده الفساد لان من معتقد هؤلاء وخلي بالكم كتب الشيعه مليئه بالذم لمصر والكراهيه والحقد على مصر وعلى المصريين يعني ما امتلئت كتب ونسبنها الى الائمه المعصومين ما امتلئت الكتب بحقد اكثر من الحقد على مصر وانت تشوفوها ليه في الجزء الثاني من مناظرتي مع المجنون المجوسي ياسر البتاع ده في جريده الوطن الاسبوع ده ف وجبت الادله كامله في هذا الباب وجبت ان من عقيدتهم ان سفك الدماء ينتشر في مصر عشان يخرج البتاع اللي في السرداب ومش حاجه في السرداب خلاصته الد- ال- دي بسماها من امارات الساعه ولذلك ربطتها لكم بكتاب الفتن اللي انا ذكرت منه الحديث في صحيح مسلم يعني ما استعلوا كده لحديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يكثر الهرج الهرج بالتسكين على الراء قيل وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل يكثر قوي قوي في المنطقه بتاع العرب في منطقه المسلمين ولذلك اللي يرجع لبحر الانوار ويشوف اول ما يقوم به القائم من خلال يعني على السنه المعصومين بتاعهم يقول لك اول ما يقوم به ان يذبح العرب اول حاجه يعملها هيذبح العرب يا قبل اي حاجه العرب ما قالش المسلمين ليه بسبب كراهيه الجنس الفارسي للجنس العربي هيذبح العرب مش هيسيب واحد لا راكع ولا ساجد لا سني ولا غيره هيخلص على العربي الاول ولذلك هم يقول لك احنا دلوقتي عملنا كده ولعنا في المنطقه البحرين ولعه اه, آه. وواخدين من الامارات ثلاث جزر اه وسيطرنا على جزء من اليمن الوقت ومعانا اسلحه هناك وهندمر اه وعندنا حزب الله في الحجاز في المنطقه الشرقيه اه وعندنا حزب الله في الكويت وعمل وعمل اه وبعدين عندنا في العراق وذبحنا 2 مليون والدم بيسيل ليل نهار ايوه وعندنا في سوريا الحين قوات وقاعدين نذبح ون- ونعمل ليل نهار اه يبقى باقي مصر ما عادش بقى الا مصر يبقى خلصنا على كده على اصول هؤلاء افسد يخرج القائم افسد يخرج القائم ولذلك اللي بيقتل مش عارف بيقتل ليه واللي بيتقتل مش عارف بيتقتل ليه الا الروافض عارفين بيقتلوا ليه المهم عن ابن مسعود قال بين يدي الساعه الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل الحديث طبعا عند الامام البخاري وده فعلا في ناس يعني محمد البرادعي لما سمعته مره بقول طيب يعني الشيعه ده احنا بنصلي زي بعض وبنحج مع بعض صلي مع انت يا عم الحاج ما تتكلمش بالله عليك في العلم الشرعي احنا بنقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انا ما اعرفش اتكلم في القانون بتاعك لان ما درستوش انت نص حاجه في العلم الشرعي ناقص تيجي تفتي ما ينفعش انت الوقت لما تقول الشيعه بيصلي والشيعه بيصلي زيك على الشيعه لما بيجي معاك وبيصلي جنبك والى القبله تقيه وبعدين اكبر دليل احمد النجاد لما جه مصر لما عمل بايديه كده على فخذه في التشهد يقصد لعنة الله على الاثنين يعني على أبي بكر وعمر لعنة الله عليه طبعا ورضي الله عن الاثنين أه. ولما يعملوا كده على- كده يعني خان الأمين خان الأمين كان المفروض ينزل على علي نزل على النبي طبعا هرطقات النصيرية في سوريا الشيعة ما بيؤمنوش بالحج بتاعنا ده خالص يقول لك الحج ده كفر الحج ده كفر قال صلاة ما عندهمش الصلاة بتاعتنا دي ده عندهم أول صلاة اللي هي الظهر صلاة علي الثانية صلاة فاطمة رضي الله عن الاثنين ثالثة صلاة الحسن رابعة صلاة الحسين رضي الله عنهم وارضاهم بعد كده صلاة محسن محسن نبيل يقول لك كانت حاملة بيه فاطمة ولما عمر رفسها في بطنها مكتوبة كده رفسها رفسها في بطنها نزلت محسن دي يا سلام عمر ده في بطنها ونزلت الله يعطيكم في, في, في عقولكم ويدمركم تدميرا اللهم امين خلاص المسألة ايه بقى العامل المشترك خلي بالكم ده تمهيد ل- ل- شرح الحديث انا ما دخلت في شرح الحديث بعد كل الحلقه دي تمهيد فقط خلي بالكم ايه العامل المشترك في دم... في دمار الدول العربيه يعني من النبي يقول منعت العراق درهمها وخفزها ومنعت الشام موديها ودينارها ومنعت مصر ارجبها ودينارها وعدتم من حيث ولدتم عدتم من حيث ولا عدتم من حيث ولا- الى اخره ال- ال- الهلاك اللي جاي والدمار والحصار اللي جاي من الاعاجم على البلاد دي في عامل مشترك فيه لازم أنا افهمه ايه هو العامل المشترك اول حاجه العامل المشترك دي هنجده في التشيع او في الشيعه بمعنى العراق ايه اللي حصل بالنسبه لصدام حسين اسال الله ان يرحمه وان يسكنه الجنه كان فاجرا وكان ظالما لكنه مات على التوحيد وشهد ان لا اله الا الله سمع القاصي والداني وقتل على ايدي المشركين والكفره المهم بعد صدام حسين رحمه الله ما قتلوه ايه اللي حصل الشيعة احمد الجبلي والثاني والثالث ودول المجموعة اللي ماسكة الحكم والجعفري ودول راحوا الامريكا تعالوا الحقوا عندنا نووي قبل ما يجيبوا يقعوا على صدام وعندنا وعندنا وعارفين ما عندهمش اي حاجه ودول كانوا عارفين هو هي لعبه وده قدر بيتم ويقوموا جايين ومدمرين البنيه العراقيه لا وساعتها ايام بقى رئيس ال- البتاع الامريكا يقول لك هنسمع بقى هتشوفوا عروس الديمقراطيه في المنطقه هنخلي العراق دي كل الدول تحسدها على... اللهم صل على النبي على الديمقراطيه اللي في العراق يا حلاوته على العراق رجعت للعصر الحجري ميه ما بلاقوش ما يشربوها آه. كهرباء ما بلاقوش كهرباء حتى يستضيئوا بيها بعد ما كانوا ساكنين في قصور كانوا اغنى الناس واقوى الناس واقوى جيش هو الجيش العراقي بس في خطوره على اليهود لا يبقى ندمر وفي خطوره على ايران وايران بتا- تبع اليهود يبقى ندمر في خطورته على الاثنين لانه خط حرب مع ايران لازم نأدبه خلي بالكم عروس الديمقراطيه لانها كل يوم ذبح 100 ذبح 1000 جثث اهدي بقت العراق وافقر يعني اغنى دوله وافقر شعب ادي الديمقراطيه بتاعت ال- امريكا اللي لما جاء الشيعة راحوا لها وجم على ظهور الدبابات وسلمت لهم العراق سلمت لهم العراق يبقى العامل المشترك في دمار العراق الشيعة وبعدين الطحي نائب الرئيس الإيراني يقول بالحرف الواحد صوت وصورة عندنا لولا إيران لما دخلت أمريكا العراق حد يقدر ينكرها حد يقدر ينكرها أه. العامل الثاني سوريا نظامها الدموي اللي قاعد يقتل في الاطفال ويغتصب النساء والبنات واستعان بشيعة العالم بقت حرب عالمية شيعية على شعب أعزل شيعة العراق شيعة جنوب لبنان شيعة آه، وال- والحرس الثوري الإيراني مع النظام النصيري السوري الكل بيذبح في السنة الكل بيذبح في السنة قال إذا مين العامل الشيعة قال ولما في النهاية هيجي الحصار من العجم عليهم السبب مين الشيعة ورا كل هم وغم هتجد الشيعة تعال بقى اللي خوفي عليه بقى ان احنا فتحنا بوابة للشر اخشى ان يكون مفهوم النص قائم بقول اخشى اخشى ان يفتح الباب يتم تكوين ميليشيات تشيع يظهر على اساس ذلك اعمل كيت ومع ناس معينه خلف الخط الاخر اكسر الجيش المصري تهديدات لليهود اه في الحاله دي خلص ليه وحاصر شيعه يبقى العامل المشترك بين هلاك وحصار هذه الاقطار الشيعة الروافض اخذهم الله واخذ عنهم المقتدر الناس اللي قالوا بقى بالراي اللي انا هوضحه وهسير عليه في الحلقات اول واحد الامام العلامه الامام النووي رحمه الله عليه في حصار الاعاجم للعراق ثم الشام ثم مصر اثنين العلامه صديق حسن خان في شرحه صحيح مسلم على كتاب الفتن المحدث العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على الخراج ليحيى بن آدم دكتور مصطفى دي الباغا في تعليقه على مختصر سنن أبي داود صاحب تكملة فتح الملهم 6 292 أيضا طيب آه، الدكتور عمر الأشقر في كتابه الساعة الصغرى تكلم عن هذا يؤيد وجهة النظر اللي أنا بتكلم عنها هذه يبقى القضية ليست بالسهلة على الإطلاق ليست بالسهلة على الإطلاق وأنا عايز الأحبة لو كانوا جاهزون آه ده احنا الوقت تقريبا انتهى بتاع الحلقة خلاص المسألة المحور اللي جاي هيبقى عن كسر جيوش المنطقة على أيدي الرافض ثم التوجه إلى مصر لماذا ثم بعد كده اعتقادهم بخروج المهدي إذا أفسدوا مصر ودمروها ثم بعد كده يعني والعياذ بالله جل وعلا شكل الحصار وكيف يكون من خلال أقوال العلماء وليس من قولي أنا خلاصة المسألة يا جماعة اللي عايز أقوله طبعا في الحلقة دي يا جماعة والله والله ما بكره الدكتور مرسي ولا بحارب الدكتور مرسي بقول هو ولي أمر ورئيس دولة له السمع والطاعة في الحق في الباطل أبدا ما له عندي الأمر الثاني الرجل أقسم وكتب ورقة إنه عمره ما يعمل مع النظام الإيراني وسموها انتوا ايه بقى لما يخلف الكلام ده كله ويدخل الشر ده كله وذلك انا بقول لشباب الاخوان المحترم بحبكم وبثق في دينكم تعالوا ننصح مش هو قال ان احسنتم فاعينوني وان اساتم فقوموني ما هو نتفق جميعا على ان ناخد بيد الرجل الى الحق لا الى الباطل اسال الله السلامه يعني من هذا الدمار اسال الله السلامه من هذا الدمار واسال الله ان يبارك في الجميع غفر الله لي ولكم واسال الله ان يبارك في قناه امجاد وفي صاحبها وفي العاملين عليها جميعا أسأل الله أن يحفظهم من كل مكروه وأن يغنيهم وأن يرضيهم وأن يجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم إن شاء الله وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ السنة بسوريا وأن يحفظ السنة بالعراق وأن يحطم شأن الروافض وأن يدمر النظام الإيراني وأن يدمر حزب اللات وأن يدمر ميليشيات ال- العراقية الرافضية وأن يدمر الملكي وأن ينصر السنة في كل مكان أسأل الله أن ينصر السنة في كل مكان أسأل الله أن ينصر السنة وأن يحطم من يريد أن يفتح للتشيع بابا غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته